أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف ثم أما بعد فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أهلا ومرحبا بكم في اللقاء الثاني من هذا البرنامج الجديد قلوب من نور في الحلقة الماضية قلنا القصة قصة قلب والنهاردة أنا عايز أحكي لكم قصة قلب القصة بتقول أهم شيء ينبغي إنك توليه الاهتمام أهم شيء لازم تفكري إنك تحطيه على رأس الأمور قلبك وقلبك يمكن قلت لكم قصتها في عجالة في الحلقة الماضية لكن النهاردة احنا هناخدها بشيء من التفصيل وهناخدها من فم زوجها الحدث كان يوم 2 شوال تاني يوم العيد من قرابة أسبوعين المكان كان مسجد الصديق في مصر الجديدة الساعة كانت قرابة ساعة التاسعة تقريبا أو تسعة ونص بالليل المشهد مشهد عجيب جنازة توصف بأنها جنازة عالم من العلماء عدد رهيب خمس ست آلاف جايين يشيعوا جنازتها هي ما كانتش جنازة هي كانت أشبه ما تكون بزفاف زفت إلى القبر الأخت إنجي إيه قصتها؟ ده اللي احنا النهاردة ان شاء الله هنكلم في زوجها اللي جزاه الله خيرا ان هو راضي ان هو يكون معانا واحنا محتسبين قبل ما نطلع الهوا قلنا احنا جايين نؤدي رسالة ليها يعني انا مستشعر انه سبحان الله من ساعة ما سمعت قصتها بالفعل ان في واجب على انها يمكن ما اعرفش انها ممكن تكون حضرت لي او سمعت لي او او كان في رابط حتى يمكن هو الاخ احمد زوجها ما كانش بيني وبينه اي نوع من الارتباط يمكن لسه اول مره اشوفه بالامس لكن حسيت ان في واجب عجيب ربنا سبحانه وتعالى يعني جعله في رقبتي تجاهها من ساعة ما سمعت قصتها ومن ساعة ما جالي ردود الفعل اللي الكل مستغرب وفي ايه مين دي كانت فين دي كانت بتعمل ايه دي علشان يحصل لها كل الخيرات اللي احنا هنتكلم عليها فاحنا محتسبين انه يا رب يكون ده في ميزاننا وميزانها يثقل ميزانها عند رب العالمين ان شاء الله اهلا الاخ احمد كيف الحال الحمد لله رب العالمين انا عارف ان الموضوع مؤثر وانه دي زوجتك وقرة عينك و... والموقف اكيد يعني الكل مستوعب قوي انت في انهي حالة بس زي ما احنا اتفقنا كده ان احنا احنا بنأدي رسالة انا عايز نبتدي من تعريف الناس بيها هي مين يعني لو انت تقول لي تجمل لي كده الموضوع في كلمات مرورا باللحظة اللي احنا عايزين نقف عندها ونحلل من خلالها قصة قلب هذه الأخت نحسبها من الصالحات عرفني بيها كده وعرف المشاهدين زوجتك كانت ايه عاشت ازاي فترات حياتها وكده يعني بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم آه، زوجتي هي كان عندها 25 سنة اسمها إنجي وكانت ساكنة في مصر الجديدة وتزوجنا من حوالي سنة ونص وبفضل الله يعني في زواجي منها إيه، يعني زي اعمالها كانت آه، ح- يعني زي زينا كلنا زي اعمال الناس ال- الطبيعيه في المسجد بنت عادية اه مفيش مفيش عمل تحس ان هو اللي ادى لصلاه الجنازه بال- بالمنظر ده زي ما حضرتك بتقول ولكن كانت كل ال- الاعمال ال- الظا- ال- ال- اللي مش ظاهره هي اللي كانت يعني زي ما حضرتك بتقول الاعمال اللي غير ظاهره هي اللي اكتر منها اللي انا حسيته منها او اللي انا استشعاري انه اللي وصلها لكده حسن ظنها بالله سبحانه وتعالى يعني هي كانت في ولادتها كانت دايما بتقول لي انا عارفه ان ربنا سبحانه وتعالى هيصل لي الولد انا عارفه فسبحان ربنا ولدت في ساعه الا ربع يعني قرايبها والناس اللي بتقعد 12 ساعه و14 ساعه فهي يعني عندها حته كده حسن ظنها بربنا سبحانه وتعالى كانت عاليه قوي ده ده اللي انا كنت حاسه فيها وده اللي انا كنت مستشعره منها قوي لكن كاعمال آه، في الحياه الحياه العاديه بنخرج وبنزور آه، زمايلنا وبنحضر حاجه يعني ح- مفيش حاجه مميزه آه، صلاتها عاديه قراءه قران آه، اهتمامها ببنتها بفضل الله كانت حاجات آه، كل الناس بتعملها مفيش حاجه فيها زياده ولا حاجه فيها غريبه يعني.
انا عايز اقف عند هنا ان هو انا يعني جمعت عن اخبارها من بعد ما وصلني ال- الخبر آه، غالب ال- الناس آه، بيقولوا هي آه، من عيلة محترمة ناس آه، اتربت على معاني جيدة أخلاق حسنة آم، اتحجبت عندها وهي في تانية ثانوي الأمور ماشية عادي خالص ما ما فيش آه، ما- ما بتقعش في مخالفات آه، كبيرة من ممكن البنات بتعملها بس عايشة زي أي بنت ما فيش أي مشكلة بتخش آه، دراستها بتخلص جامعتها آه، بيجي القرارات الالتزامية يعني أنا سألت تحديدا آه، هي كانت آه، امتى امتى التزمت التزمت بايه فيقولوا مثلا راحت حضرت آه، درس عادي جدا فاتكسفت انها شافت آه، شافت مجموعه الاخوات بالشكل ده خدت قرار انها تلبس اسدال بعدها بكام شهر تلبس النقاب على طول في الحال فهي آه، الامور كذلك انت آه، ارتبطت بيها من سنه ونص بالظبط اه وكانت هي من قبلها كانت انتقبت اه الحمد لله بفضل الله جميل انت اللي انا استشفيته من كلامك انت شايف ان هي انسانه عاديه هي م- م- مش سابقه ب- بعبادات معينه باحوال خاصه هي عاديه جدا لكن لحظه الوفاه اظنها هي اللي غيرت اصلا حتى وجهه نظرك انت اه حاسس ان انا متجوز واحده تانية انا مش عارف ان هي دي مراتي يعني انا التكريم والتشريف ده فضل من ربنا سبحانه وتعالى وده من علينا كلنا بس ما كنتش متخيل ان ممكن ح- يعني الجنازه توصل بالطريقه دي وإن- وردود افعال الناس كانت كده يعني احكي لي من من بدايه ال- من الزواج يعني انت تزوجتها من سنه ونص اه آه، ربنا سبحانه وتعالى رزقكم بعد كده دي مريم بمريم ده من من من قد ايه بالظبط؟
من آه، خمس شهور من النهارده من خمس شهور اه إيه، احكي لي آم، هي 25 سنة زي ما انت قلت آه، اللحظات الأخيرة يعني احنا كنا في رمضان مم.
هي قضت رمضان ازاي؟
يعني هي اخر فتره اخر 10 ايام كانت عند والدها ووالدتها عشان ك- كنت قاعده معاهم معتكف.
كنت معتكف اه فكانت قاعده معاهم فدي بقى كانت من النقطه المهمه إن انا كنت بسال اختها ووالدها يعني كان ايه اكتر اعمال هي بتعملها في الفتره دي فهي كانت مريم كانت تعبانه قوي مش عارفه تصلي مش عارفه تعمل حاجه فهي وبينها وبين اختها قالت لها ايه ايه رايك انت تدعي وانا امن وانا ادعي وانت تامني فكان عمل مع يعني محدش واخد باله منه برضه عمل بسيط وما- محدش حاسه يعني فكان من دعائها يعني ان ربنا سبحانه وتعالى يرزقها تبقى السبعين الف الذين ربنا سبحانه وتعالى يدخلهم يدخلهم الجنه الجنة.
بغير حساب وكانت بتقول لوالدها دايما يا بابا لو انت نويت الشهاده او دعيت ربنا سبحانه وتعالى ان هو يرزقك الشهاده ربنا يبلغك منازل الشه- الشهداء ولو مت على فراشك سبحان فسبحان الله.
الله ف يعني اعمال بسيطه زي ما كنت بقول لحضرتك ان يعني احنا ما حدش فينا بياخد باله منها يعني واحد كان بيقول لي ان كل اللي قدم في ابن بيتك خدها يعني م.
فانت احنا ما حدش فينا قدم يعني ما حدش دعا بدعاء زي ده فهتنولها ازاي يعني انت حاجات بسيطه اعمال ممكن تكون انت مش واخد بالك منها هي دي ممكن تكون اللي وصلتها يعني دعائها حاجه زي كده آه، والدها كان دايما تقول له يعني هي طول بقى فتره الزواج يعني الحاجات الشواهد ان هي على طول تقول لي انا حاسه ان انا هموت انا حاسه ان كل ما افتح التلفزيون الاقي برنامج عن الموت كل ما افتح درس عن الموت كل حاجه حتى كنت بقول حاجه دايما كنت بقول لها هي اسمها انجي ولا انجي بنفسك سبحان الله حس يعني ما جيت افتكر الكلمه دي دلوقتي هي سبحان الله نجت وسابتنا جوه- يعني هي نجت لعل سبحان الله فهي دايما كانت بتتكلم عن حته المو... وفي اخر 10 ايام تقول يا بابا انا حاسه ان انا هموت قريب انا حاسه ان انا هموت وانا صغير يقول لها ليه يا بنتي كده بس وليه بتقولي كده ما حق- يعني سبحان الله كانت على ان الحياة مستقرة والامور تمام كانت مفيش كويسة اي جدا حاجه وما كانش تبشر فيها إن- حاجة اه يعني الحياه بتتحسن الحمد لله مريم بتكبر واحنا ظروفنا الماديه بتتحسن و- واهل يعني الع- مفيش حد باصص الموت الفجأة ده يعني ابعد ما يكون عن ان لسه كنت بح- بحكي لواحد زميلي ان الناس فاكره ان اللي بيعمل حادثه ده حضرتك معدي على الدائري كل يوم في حادثه كل يوم في حادثه انت فاكر ان اللي بيعمل حادثه ده هو واحد م- متعود انه يعمل حادثه او كل يوم يعمل انا عمري ما عملت حي- في حياتي حادثه زي- يعني اللي بيعمل حادثه ده اخر واحد ممكن يتوقع ان هو يعمل حادثه ما بقاش متخيل ان انت رايح اموت او رايح اعمل حادثه فواحد حياتي عاديه ومستقره احكي للناس لان اكيد الناس عايزه تعرف ايه إيه هو ايه اللي حصل احنا احنا قلنا هي قضت رمضان كذلك الحمد لله لعل آم، ارجى اعمالها لعلها كانت دعت الله عز وجل بصدق واخلاص هي بتأدي الامور آه، ال- الكل مجتمع عليها من صلوات ومن كذا ومن كذا وبعدين ينتهي رمضان ترجع للبيت واحنا في العيد اول يوم العيد آه، خدتوا قرار ان انتوا تسافروا اه يعني صلينا العيد مع بعض ونزلنا فطرنا مع ناس زمايلنا في الرحاب وكده و... ورحنا زرنا جدتي وجدتها ورجعنا بقى خلاص قلنا ايه بدل ما نسافر بالليل ن- ننام براحتنا ونصحى نصلي الفجر ونقضي شنطنا الصبح ونسافر الموضوع بهدوء مفيش استعجال مفيش حاجه يعني حتى نزلنا الساعه 9 الصبح من البيت يعني الموضوع بقى كان على مهل خالص وفطرنا واتقابلنا على الطريق انا وصاحبي و- ووقفنا في الاستراحه قبل الحادثه بحوالي 10 دقايق ربع ساعه الموضوع ماشي بفضل الله ما فيهوش استعجال ما فيهوش حاجه الموضوع ماشي مستقر يعني فما فيش يعني ايه اللي حصل بقى ال- الحادث بالظبط مش يعني الو... الو... مش قادر افتكر ال... يعني ال...
الامور ك- حصلت ازاي انا اتقلبت بالعربيه ده اللي انا ه- ده اول مشهد يعني هي كانت فين هي كانت قاعده ورا هي وبنتي كانت شايلاها بتحضنها وانا كنت سايق العربيه ولابس حزام امان سبحان الله يعني كان سبب ان هو ربنا حفظني بيه يعني انت بتس... بت... ماشي بالعربيه مره واحده العربيه اتقلبت اتقلبت بيا اه ايه اللي حصل بقى ال... هي بقت فين هي العربيه اول ما وقفت العربيه وقفت على سيفها فانا ببص ورايا حضرتك متخيل بقى ببص ما لقيتش بنتي وزوجتي يعني حتى صاحبي آه، قال تعليق كده انا حسيته فعلا قال لي انا وانا بركن العربيه ببص لقيتك طلعت زي السوسته من العربيه انا بكل بقى خوف وحب ليهم اتنفرت من العربيه بقوه انا لقيت نفسي بره في ثانيه وبجري م- م- لقيت زوجتي في حته ومريم مش شايفها فين فجريت على زوجتي وصاحبي ده جزاه الله خير جري على بنتي يعني ف فبعد كده آه، لقيتها يعني نايمه وكده فبقول لها انجي انجي بجري عليها فكشفت عنها النقاب لقيت بقها بيطلع دم ومناخيرها بتطلع دم وكده فالحمد لله قلت لها لا اله الا الله انجي لا اله الا الله لا اله الا الله فهي ما ك- ما ما قالتش ولا كلمه ما سمعتش منها ولا كلمه بس لقيت شف... لسانها بيتحرك كده يعني لسانها بيتحرك وصوت كده ما, ما ما فهمتش ايه هو ايه اللي حصل بس الحمد لله حسيت ان هي يعني ان شاء الله تكون نطقت الشهاده يعني او نطقت لا اله الا الله بس فضل الله جت في دقيقتين الاسعاف سبحان الله مع ان ده مش من الطبيعي بس الاسعاف جت في دقيقتين بس هي ما كانتش جايه لبنتي انا أظ- من اللي مراتي اظن هي كانت جايه لبنتي كانت في دكتوره برضو دكتور اطفال وقفت ركبت معانا في الاسعاف حطوا الاكسجين لمريم وكده وحاولوا طبعا يسعفوا انجي بس هي سبحان الله كانت من يعني اظن ان هي الخبطه كانت آه، ماتت في- بعديها بدقيقه او حاجه انا بس عشان الناس تبقى متصوره معانا انا عارف اللحظه اصلها صعبه يعني يعني هي العربيه اتقلبت وانتوا كنتوا وراها وهي ماسكه بنتها و...
حافظ عليها وسبحان الملك يعني مم.
فالعربيه تتقلب انت الحمد لله ربنا نجاك هي اتنطرت بره العربيه مم.
آم، لعلها ات- خبطت- اتخبطت في في في, دماغها.
في راسها مم.
البنت البنت كانت جنبيها لا خالص لا هي في يمين مثلا البنت ش- انا مش شايف البنت ما اعرفش ما شفتش البنت هو اللي صاحبي اللي جري ولحقها انا ما... لا لقيتها هي لقيتها انا ما كنتش هنا كنت معاها هي سبحان الملك والبنت الحمد لله بفضل الله عز وجل ربنا نجاها آه.
وكأنه هو أجلها أجل ربنا مختار يعني سبحان الله ان ربنا يعني اصطفاها من وسطنا يعني سبحان الله قول لي بقى ايه اللي حصل بعد كده ال- انت بتقول بقى سبحان الله العربيه طبعا كل الطريق وقف وفي طبيبه كانت موجوده في اللحظه دي اه اسعفت مريم مريم ركبت معانا في عربيه الاسعاف ورحنا بيها على المستشفى يعني.
سبحان الله ولحقتوا انتوا كان خلاص وكنت خدتوا خدتوا برضه زوجتك ورحتوا على اساس ان هي برضه انا ما كنتش عارف بقى ان هي خلاص اه كنا بنحاول نسعفها يعني نعم بعدين ايه اللي حصل وصلنا المستشفى فقالوا لي ان هي توفيت وكده ف يعني سبحان الله كان ليا اخ م- كان معايا هناك يعني في ال- جالي على المستشفى خد مريم انا كنتش فايق بقى طبعا خد مريم طلع بيها على المستشفى في اسكندريه وفضل مكمل معاها وانا فضلت قاعد بقى مع زوجتي كنا بدانا قالوا يعني موضوع الغسل وكده كانت المستشفى متواضعه قوي ما كانش في حد يغسلها يعني ففي اخ صاحبي وزوجته واخته كانوا موجودين قالوا ان شاء الله هنبدا نغسل فيها بس لما بداوا لقوا يعني هم اول مره يغسلوا فكانش الموضوع سهل فالاخ اللي كان معايا اللي كان معايا في العربيه ده قال لي ده في اخت هنا في اسكندريه ممكن ت- تيجي ت- تغسلها وكده. فالمهم الوقت عدى بسرعه قلنا لا مش هنلحق نبدا احنا فاول ما بداوا بعد 10 دقايق قالوا احنا ما- محتاجين حد يجي يساعدنا فبنكلم اخت قالت لي انا على اول الشارع حد يطلع يجيبني سبحان الله فسبحان الله اخت يعني نحسبها على خير قعدت تطلب كفن زي وتطلب مش عارف آه، قطن زي- يعني فعلا غسلتها غسل انا م- كنت مطمن الحمد لله رب العالمين انا حكوا لي يعني في جمله الاشياء اللي انا جمعتها عنها انه م- ناس من اللي خرجوا بعد الغسل قالوا كده قالوا اخت قالت انا عايز اشوف حد من اهلها واطمنهم لان انا شفت ايات وبشارات ليها بفضل الله عز وجل وفي ناس بتقول ان هو انه إن الناس في المستشفى بيقولوا احنا كنا لسه مغسلين المستشفى كانت متواضعه وكان بيقولوا ان احنا لسه مغسلين الناس من امبارح ما كانش عندنا ميه وما كناش لاقيين وما كناش عاملين كذا كذا كذا دي كانت الامور بالنسبه لها في غايه اليسر في غايه كان ربنا سبحانه وتعالى بيدبر لها كل شيء بشكل عجيب غسلتوها بفضل الله عز وجل وكانت البشارات دي كان القرار بقى ان انتوا عايزين تصلوا عليها تصلوا عليها الكلام ده كان كان في الساحل مش كده الساحل اه فقلت هتصلوا عليها هنا اه مظبوط
ايه بقى اللي حصل في اللي حصل بقى كذا يعني واحد قريبنا كده كان بيكلمني بيقول لي يا احمد خلينا واقعيين انت دلوقتي الساعه 6 قبل ما توصل توصل ساعة بعد العشاء بساعتين صلي على المغرب في اي حته وان شاء الله يكون الاخوه موجودين ومالوش لزوم يعني ان انت تعمل فقلت له الله المستعان يعني استشرت كده فحماية قال لي لا نصلي عليها في الصديقه احنا حجزنا واخوه كلها جزاهم الله خير راحوا على المسجد قالوا اداره المسجد في جنازه هتتاخر وبفضل الله المسجد ما مانعش والناس انتظرت والحمد لله انتوا تقريبا انتهيتوا يعني الحادثه كانت الظهر اه وانتهيتوا تقريبا من الغسل امتى؟
الساعه 6 الساعه 6 وطلعتوا بقى من هناك من الساعه 6 على اساس ان انتوا تصلوا عليها هنا مظبوط تمام انتوا ساعتها اعلنتوا قلتوا ان ان الصلاه هتبقى بعد ال- بعد العشاء اه والناس تهيأت على انه كده وبدا الناس كلهم يبعتوا اللي لبعض مسافر واللي جاي واللي في مشوار بيخلصوا يعني تقدير ربنا سبحانه وتعالى ان التاخير ده جيب فايده ما حدش كان يتوقعها انت كنت متصور ان هي ال- ان الجنازه هتبقى عامله ازاي؟
يعني جنازه زي اللي احنا بنشوفهم جنازه اذا كان اه الاخوه موجودين يعني ده في عيد والناس اللي مسافر واللي مش موجود و... فجنازه اللي ه- يعني ان شاء الله هتبقى كويسه بس مش بالمنظر اللي احنا شفناه ده ايه اللي حصل بقى احكي لي انت خدتوها و- ورحتوا تصلوا عليها بفضل الله عز وجل لقيت زحام غير طبيعي إن- يعني مسجد واحد قال لي زي صلاه الجمعه أو يقرب من صلاه الجمعه من الزحام يعني اتحكى لي برضو من جملة الحاجات ان احدى الاخوات بتقول انه في ساعة الصلاة واحدة بت- جت فبتقول لها جنازة مين دي؟ قالت لها انت مش عارفة انت جاية في مين؟ آه، قالت لها لا ما اعرفش انا كنت جاية احضر فرح وتهنا فانا وزوجي قاعدين ندور ندور بصينا لقينا الزحام ده فقلنا لعله ده الفرح وهو كانه بالفعل كان كده يعني فدخلت فزوجي بص لقى الزحام ده قال لها لا دي صلاة جنازة نقعد ناس قعدت في المسجد قرابة الأربع ساعات مستنيين ال- الوضع بالشكل ده الجنازة بالشكل المهيب ده في حاجة بتقول آه، لا بداية من هنا بقى ابتدينا الناس تتكلم عن ان هو زفاف مش جنازة يعني زي ما بقول لحضرتك العربية نفسها اللي كانت بتنقل الموتى مش عربية القديمة بتاعت تحت الطلب لا عربية ميكروباص سياحي حاجة شكلها عربية زفاف والصندوق اللي اتحط فيه صندوق اللي هو كان بي لو طيارة مثلا حد مات بره بيبعتوه بالصندوق ده صندوق مزين حاجة مختلفة خالص الصندوق والعربية يدل ان الموضوع فيه زفاف وبعد ما- يعني قلنا الكلمة على ال- قبل الصلاة يا جماعة ما حدش من الأخوات يروح الم- القبر ويعني إن الناس آه، تنتظر وال- والأخوة هم اللي يروحوا فكانت ماشية على السنة الحمد لله إن الموضوع كله ماشي مترتب يعني انت حكولي ان انت قلت آه، في اللحظة دي قلت ان انا في نفس المسجد ده من سنة ونص آه، زفت الي يعني كعروس واحنا النهاردة بنزفها بس زفاف اخر يعني الحمد لله لعله يكون زفاف الى الجنة ان شاء الله إن شاء الله بإذن الله.
بفضل الله قالوا لي من جملة الحاجات انه ان الصلاة نفسها كان برضو من مردودات الافعال انه ناس خرجت تقول اكيد دي ليها شيء مختلف يعني ال- البكاء غير طبيعي أم، في ناس استشعرت معاني عمرها ما حست بيها الا في اللحظة دي أه، معاني م- كل الناس مستغربة ايه ده ايه اللي بيحصل ده أه، دي مين انت حسيت بالمعنى ده وانت اللي صليت عليها الحمد لله أنا صليت عليه الحمد لله
حسيت ان في حاجه مختلفه آه، يعني انا طبعا كنت وقتها يعني الواحد مش مش عارف يعني تايه وهو بيصلي وهو بس حاولت استشعر وادعي لها بلا يعني كنت بقول قبل الصلاه يعني يا جماعه فلتدعو لها بما تحب ان يدعى لك به ان كنت في مكانها ومقامها هذا يعني كل واحد يدعي بالنفس وهو يدعي له بيه لو هو ميت دلوقتي ف... فالحمد لله ربنا رزقني الكلمه دي فالناس استس- استشعرت ده اكتر وحست ان هي لو انت ميت هتقول ايه يا رب ك- ادعي بقى باللي انت نفسك فيه احمد انت حسيت ان ربنا ربط على قلبك الحمد لله سبحان الله انا قلت كلام فعلا واحد صاحبي بيقول حباتي ازاي قال الكلام ده فعلا كلام انا ما- انا مش في حياتي بقول كده يعني ان القلب يعني ان القلب لا يحزن وان العين لا تدمع وان على فراقك يا ام مريم محزنون ولا نقول الا ما يرضي ربنا انا لله وانا اليه راجعون كلام سبحان الله ربنا رزقني بيه يعني كان ف- فتوحات من ربنا سبحانه وتعالى يعني سبحان الله كانه كل الكلام ده انت نفسك ما لا تع- انت ايه إيه اللي كنت بتعمله اه اجتمع عليك معنيين متعارضين متضاربين أكيد شعور الحزن للفراق وأكيد في نفس الوقت إحساس إن في مطمئنين.
فتح وإن في فرح باللي هي مقدمة عليه هو ده كان شعورك تحديدا بالظبط كده يعني الب- البدايه بقى من هنا ابتدينا بحس بان بالزفاف يعني كان في ح- الحاج احمد ده كان موجود كان بيقول لهم يا جماعه زي ما انا حاسس انتوا حاسين كله اكيد ان ده زفاف مش مش جنازه العربيه والصندوق وبعد حركه نخلص موضوع المسجد ونطلع على ال- على القبر بقى فعمي هو اللي كان مسؤول عن مرتب موضوع القبر وكده بيقول لي انا خلصت الجنازه وطلعت اول واحد على القبر لقى واحد صاحبي اخ ما يعرفوش خالص ذاهب هناك للقبر وماسك الراجل بتاع القبر المقابر بيقول له كان جاي من السعوديه من يومين وجاي معاه عطور وحاجات زي كده فبيتكلم مع الراجل بتاع القبر حط لي دي هنا وحط لي العطر ده هنا وحط فيعني الموضوع مختلف تماما ده احنا جايين نفهم مش جايين ده, ده احنا بنزف بتزين لها القبر يعني حضرتك عارف لو انت سبحان الله.
زفافي نفسه ما كانش كده ما كانش حد مزين لنا البيت او حد ما لا ده كانش جاي بالفرح ده ولا بال إن- كمية العربيات اللي ماشية في الطريق ومدية انتظار لا يقل عن 100 و150 عربية الناس بتقول ماشية مدية انتظار شكل العربية شكل الصندوق صاحبي اللي راح سبقني يزين ال- القبر المدافن كانت في في بلبيس البيت اهو يعني الناس طلعت من مصر الجديدة لغاية بلبيس و...
الله فعلا بتصرف بالمنظر ده سبحان الله سبحان الله انت اللي دفنتها الحمد لله وده الحمد لله مرتاح جدا انا حاسس ان انا دافنها وماشي وانا مطمن يعني حاجة جميلة يعني الحمد لله قلت ايه على القبر آه، مش يعني ال- يعني آه، الكلمة اللي انا قلتها ان آه، اشهد الله اني راض عنها فاللهم ارضى عنها اللهم اني راض عنها فارضى عنها يعني دي كانت اكتر كلمة كنت بستريح لها يعني.
سبحان الله ال- الوضع كان الشكل ال- ال- الغريب ده هو اللي خلى الناس بعد كده وخلتنا احنا قاعدين دلوقتي نفكر في حكاية انجي هي ايه ليه ده كله الايات بتقول انه نحسب ان شاء الله ان تكون حسن خاتمة ونحسب ان شاء الله باذن الله ان ربنا سبحانه وتعالى يكون بلغها منازل الشهداء ونسال الله عز وجل انه يكون اعلى درجتها انا قلت انه ابتداء احنا قعدتنا دي احنا محتسبين الاجر وفي نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حديث عند ابي داود انه قد مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازه فاثنوا عليها خيرا عشان كده احنا عايزين نبتدي ن- يعني نحلل الشخصيه شويه فلما اثنوا عليها خيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت يعني وجب لها ذلك اللي احنا هنقوله ده يعني ان شاء الله يجب لها عند رب العالمين فيعلي درجتها ان شاء الله لما بدأنا نفكر في الموضوع احنا محتاجين بقى نقف وقفات اول حاجة هي احنا قلنا ان هي ما كانتش انت نفسك بت- مش حاسس ان اللي, اللي كانت زوجتك دي اللي بين يديك انها الانسانة اللي, اللي ده كله بيحصل لها القصة كانت فين القصة كانت قلب صح كده مظبوط
اللي اللي- اللي بلغني وانا حتى يعني علقت على الموضوع عملت محاضرة اسمها زفاف الى القبر عشان خاطر ودينا بنستكمل المعنى انه اللي وصلني ان هي بالظبط ينطبق عليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم افضل الناس افضل حد تتصور بقى لما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول افضل الناس يعني هيطلع بقى يقول عالم عابد آه، داع ح- واحد بقى يعني اللي هيبقى افضل واحد في الدنيا دي هيبقى مين يعني فقال كل مخموم القلب صدوق اللسان الصحابه نفسهم مس- ايه مخموم دي مخموم القلب فقالوا صدوق اللسان نعرفه واحد صادق ما بيقولش كذب ما لسانه مستقيم انما ما مخموم القلب ايه المخموم القلب فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو التقي النقي لا غل ولا حسد ولا ذنب مفيش أثر لا ل- للذنوب ما بيعملش معاصي القلوب وفي نفس الوقت ما عندوش الحاجات التانية دي بقى غل وحسد وحقد و و و قلبه طاهر قلبه سليم كل اللي وصلني ان هي كانت تنام وهي سليمة الصدر ده صحيح نسيت اقول لحضرتك في اخر 10 ايام كانت برضو من دعاء والتامين كانت بتدعي ان يا رب انا مسامحه كل من اخطا في حقي عشان ربنا سبحانه وتعالى يجعل كل من هي اخطات في حقه يسامحها يعني كانت برضو بتدعي بالدعاء ده وهي كانت دايما تقعد تقول لي انا حاسه ان انا اخطات في فلان انا انا مش كويسه انا حاسه ان انا زعلتها أنا- يعني دايما كانت بتراجع نفسها قوي في موضوع المعاملات ما بينها وبين صحابها وبين يعني الحته دي يعني حتى هي بفضل الله كانت في يعني احنا اصحاب كده مع بعض كانت في في واحده كده هي قريبه منها يعني وبتكلمها ما كانتش ملتزمه قوي بس كانت علاقتها بيها طيبه وكانت بتكلمها وبتودها وبتسال عليها وكده بفضل الله بعد الحادث ده هي انتخبت الاخت دي ما حدش كان يتوقع ان ده رد فعل واحده يعني عمل بسيط جدا بتسال عليها بتطمن عليها سبحان الله عملت عليها مع... على علاقه معاها وصلت بيها ان هي لهذه سبحان الله ولعل ان شاء الله هذا في ميزانها يعني فاول معنى النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مخموم القلب صدوق اللسان مخموم القلب لا قلب نقي تقي لا أثر فيه للذنوب ولا للأحساد ولا الأحقاد ولا أي شيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه أحد الصحابة فقال فمن على إثره مين اللي بعديه فقال هو الذي يشنأ يعني يكره يشنأ الدنيا ويحب الآخرة حد قال لي ان انت في اول الزواج زي اي شاب يعني فلسه في بدايه حياتكم فكانت اكيد الدنيا مش متيسره قوي كنتش لسه الشغل مرتبك ما كانش عالي ما كانش الامور كذا وقالوا لي بالتحديد كده انه كان الله عز وجل اراد ان يحميها من الدنيا انه اول ما انت كنت يعني هتبتدي بقى وهتاخدها وطالع بيها الساحل وهتعمل وهتسوي و و سحبها انت حاسس بالظبط يعني حتى احنا كنا لسه شاريين عربيه جديده ولسه ابتدينا فعلا بقى نبتدي نفكر ان ممكن يعني ننشغل أمورنا بقى.
هتعمل- هنبتدي نحسب حسابات تانية وحاجات زي كده فلعل سبحان الله زي ما حضرتك بتقول ان ربنا كان اعلم بينا ان انا حالنا هيبقى ايه لو استمرينا على كده فربنا سبحانه وتعالى قبضها في الوقت ده يعني.
النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول آه، إذا أراد الله بعبد خيرا حماه من الدنيا إذا أحب الله عبدا حماه من الدنيا كما يحمي أحدكم سقيمه الماء لو ربنا بيحب واحد يصرف عنه الدنيا عشان الدنيا هتلهيه الدنيا هتكعبله الدنيا هتخليه في صراع ما بين الالتزام وما بين متطلبات الحياة فهو اصطفاها فشوف اللي بعديها يعني انا لما أخ- آه، بصيت في الحديث قلت هذا حديث زوجتك يعني بينطبق عليها تماما القلب السليم ده في نفس الوقت ال- الدنيا انه ينحيها عنها ثم قال فمن على اثره من اللي بعديه قال مؤمن في خلق حسن الكل م- مجمع على انها كانت بفضل الله عز وجل حسنة الخلق يمكن هي مش صوامة ومش قوامة والناس ما بتبقاش واخده بالها من المعاني دي احنا بنفهم اد- التزامنا احيانا خطأ وفي نفس الوقت في التطبيق ما تلاقي يا كده يا كده يا تلاقي واحد بيقول لك انا اخلاقي كويسه وبتاع و- ومهمل تماما للعبادات و و و او لما يسمع الكلام دلوقتي احنا قاعدين نقول القلب واهميته و و تلاقيه قاعد خلاص انا قلبي سليم وبتاع ومبطل صلاه ومبطل كذا ومبطل كذا لا المعنى مش كده خالص المعنى ان احنا بنقول يا جماعه في عبادات وطاعات احنا محتاجين محتاجين ناخد بالنا منها شوية هي قصة مش قصة الصلوات والصيام والصدقة وأعمال الجوارح في عبادات في القلب أحمد لسه بيقول إنه أعلى ما كان بيشوف من زوجته حسن الظن عندها حسن ظن في الله سبحانه وتعالى أنا عند ظن عبدي بي لعل ده اللي موصلها عندها قلبها خالص ما بتعرفش سليمة الصدر لعل ده اللي موصلها عندها يمكن صدق وإخلاص خفي محدش واخد باله منها هو زوجها ويمكن يكون معاها على سرير واحد ومش داري هي فين منزلتها عند ربنا سبحانه وتعالى المعاني دي كلها احنا ما بناخدش بالنا من قصة طاعات القلوب ومعاصي القلوب انت ممكن تكون عابد قدام الناس وشكلك انت عشرة على عشرة وقلبك مليان مشاكل قلبك مليان معاصي من معاصي القلب دي فتاكل تحلق الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن البغضاء دب فيكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء البغضاء هي الحالقة أنا شايل من واحد أنا بغتاب واحد بقلبي أنا عندي المشاكل دي فبتشيل الديانة كلها وتيجي بعد كده تقول ده أنا كنت صايم قايم ده أنا كنت بعمل وبسوي هنا المشكلة والعكس أنا ممكن يكون طاعاتي مش كبيرة قوي بس بجد متعبد لله بالرضا احنا قلنا ايام احبك ربي قلنا ابن القيم بيقول كلام مؤداه ان مزيد الرضا ان الواحد القلب راضي قوي عن ربنا ده حسن الظن اللي عند اختنا انجي ده المعنى ده قال مزيد الرضا اعظم عند الله من مزيد الطاعات يعني أعظم من أنا بزود قوي في صلوات أو في كذا وكذا بس القلب فين هو ده الموضوع الأساسي هو ده حكاية القلب هي تبلغ ما تبلغ لهذا المعنى تحديدا عارفين القصة المشهورة قصة الرجل اللي النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يدخل المسجد يقول النبي صلى الله عليه وسلم يطلع عليكم رجل من أهل الجنة ويدخل واحد مش أبو بكر مش عمر مش عثمان مش علي مش الزبير مش طلحة مش فلان ده راجل عادي لا يؤبه له مش هو ده اللي بيشار إليه بالبنان وده اللي النبي بيبشره بالجنة مين ده يطلع تاني يوم يقول النبي صلى الله عليه وسلم نفس الكلام تالت يوم سيدنا عبد الله بن عمرو لا ما ينفعش انا هروح ابيت عند الراجل ده ولازم افهم الراجل ده بيعمل ايه بص لقاه عادي خالص عادي جدا لا يؤبه له النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب اشعث اغبر ذي طمرين طمرين اللي هو ايه لابس لبس عادي قوي قوي ويمكن كمان يعني لبس رديء يعني لما تشوفه كده على جنب تبقى راجل غلبان يعني لو أقسم على الله لو رفع إيده كده للسماء قال له أقسمت عليك يا رب أن تنزل الآن المطر ينزل لو أقسم على الله لأبره لا يؤبه له فهو نفس الفكرة سيدنا عبد الله يروح بص يا عم فين الشغل فين الطاعات فين الناس اللي مقطعة نفسها في كذا وكذا وكذا لغاية ما أفشى إليه الأمر قال له بصراحة أنا كنت جاي عندك عايز أفهم أنت بتعمل إيه النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا كذا كذا كذا كذا إيه القصة يبيت سليم الصدر وهي دي وسيدنا عبد الله لما بفقه الصحابي اللي فاهم قال له هذه التي بلغتك دي مش اي حد يعرف يجيبها احنا بنسمع الحديث كتير ونقول سلامة الصدر سلامة الصدر وما تيجي في التنفيذ تلاقي مشكلة هو ده ده الفرق ده الفرق ما بين ما بينها وما بين اي حد تاني تشاركني في في الرأي اه طبعا هي زي ما بقول لحضرتك ال- كانت اكتر ميزه فيها ان هي مسامحه جدا يعني هي حتى لما بيحصل بينا خلافات او حاجه هي تيجي تصالحني يعني انا ما كنتش هقعد على كده انا بقى اروح مساكت ومش ما اكلمهاش خالص بفضل ساكت هي تفضل تروح جايه مصالحاني لغايه ما عودتني انا على كده انا لما اعمل حاجه اجي اصالحها فهي كانت على طول تيجي تصالحني لما يحصل بينا اختلاف في اي حاجه حتى لو هي غلطانه فمش اي حد يعرف يجيب الحته دي فعلا هي مش مش مش مش بكلام هي يعني قلب حصل قبل كده انت ممكن تكون انت آه، تجنيت عليها شوية كده زي عادي- اي حاجة يعني عادي طبعا وتيجي هي تصالحك اه عارف ال- فيها الكلام ده أنا- احنا بنقول اخوات الحديث ده و- ومش عارفين نطبقه في الواقع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول نساؤكم من اهل الجنة نساؤكم من اهل الجنة الودود لعلها كانت كذلك ان شاء الله الودود اللي هي المتحببة الى زوجها الولود هي رزقت بمريم بفضل الله عز وجل العقود اللي هي فتحة الخير عليه بفضل الله عز وجل كانت كذلك فعلا بدأ مرتبه يزيد و و. شوفوا بقى الجاية دي عشان هي بتحقق المعاني العالية التي إذا ظلمت هو بيقول اهو ان هي بتبقى هو تجنى عليها أو- او يبقى زي اي حاجة ما بتحصل ما بين اي زوجين التي إذا ظلمت قالت هذه يدي أضعها في يدك لا أرى غمضا حتى ترضى معرفش انام وانت مش راضي عني فين ده في بيوت المسلمين اتصوروا الاخوات لما بنقعد نقول لهم التي اذا ظلمت هو الغلطان في حقك تعالي يعمل لي كده تقول ليه وبتاع وهو غلطان يبقى لازم هو اللي يتاسف لي والوضع كذا وانتوا ليه الم- الاحساس بان الراجل مش عارف ايه و... يا جماعه احنا بنعامل رب مش بنعامل خلق احنا بنعامل رب الناس مش بنعامل الناس انت فاهمها غلط بص هي بتعمل ايه افهمي يا كل من بيسمعني دلوقتي افهموا ازاي الدرجات عند ربنا يا كل من فاهم الالتزام والديانة و- وفاهم معنى الإيمان بطريقة مشوشة الإيمان مش كده يا جماعة ال- المقدار عند ربنا والمكانة عند ربنا بده انت بتزيد فين اصل اللي بيتعامل بالاسلوب ده ايمانياته حاجة تانية خالص اللي في قلبه شيء مختلف هو ده المعنى تحديدا لما كل ما نفتش في اخبارها نجد فيها أيوة.
يعني ما شاء الله حاجة من الحاجات انت تتفق معايا يعني الكلام اللي الناس خرجت من الجنازة تقوله البنت دي لها عمل خفي انت نفسك ما تعرفوش نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه الضياء في المختار يقول من استطاع أن يكون له خب حاجة كده مدارية من عمل صالح فليعمل تعمل حاجة الشيء الخفي ده أصل هي هذه آيات آيات حد كده عامل حاجة ومدخرها محدش مطلع محدش عارفها لعل رب الناس يعني هو ربنا مجمعنا دلوقتي ومخلينا نتكلم عليها ونعمل كذا وكذا لشيء الله أعلم به لعلها هي ادخرته ولعلها أنا معنى من معاني قعدت أفكر فيها يمكن هي نفسها مش حساه حضرتك قلت لي ان ممكن تكون عمل يومي هي بتعمله ومش واخده بالها منه هو ده اللي وصلها فعلا يعني ممكن يكون كذلك ان هي تبلغ الحاجات دي باشياء ممكن الواحد يعمل اعمال وما بيركزش يعني مش اللي هو احنا عارفين بقى لا، احنا لما نقعد نقول ايه آه، ايه ارجع عملك ايه اللي انت مدخره لله سبحانه وتعالى مدخره ليوم القيامه فتلاقي كل واحد بقى ايه يقول يعني حاجه كده بينه وبين ربنا يعني ممكن اصلا ما يبقاش حاسس بالمعنى ده ويكون العمل ده عند ربنا عالي قوي ناخد الد- الاخت ام محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم وبركاته
اتفضلي ايوه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته انا بعز الاخ وعلى الاخت وكده والبقاء لله وربنا يرحمها ويسكن فسيح جناته يا رب وانا حاسه باللي هو فيه آه، انا برضو لسه ليا ابن متوفي عنده 14 سنه اول يوم في الدراسه
اسال الله تعالى ان يرحمه رحمه واسعه امين يا أسأل رب الله تعالى العالمين أن يقر عينك أسأل الله تبارك وتعالى أن يربط على قلبك
الحمد لله يعني هو وحيد يعني ف- هو طبعا إن مش شاء الله يكون لك من غلمان الجنة يعني اصبري واحتسبي وثقي أن ربنا سبحانه وتعالى لن يضيعك الحمد لله طبعا بابا طبعا راجل مؤمن و... والحمد لله هو بيصبرني وبيقول لي الحمد لله بس انا بسال يعني ان هو طبعا ولد صغير فكان بيصلي فرد واستغفار ومش عارفه اذا كان قال الشهاده او ما قالهاش ساعه ما وقع في الحوش بتاع المدرسه فمش عارفه اعمل له ايه وينفع ان انا اصلي له الصلاه اللي هو ما كانش بيصليها نعم لا أما أما الصلاة فلا تقضى أنت عليك إن شاء الله يعني ت- اللي حاجات اللي تصل للميت ال- الصدقة كثرة الدعاء حتى القرآن على الخلاف ما بين العلماء الحاجات دي كلها تصل ليه وإن شاء الله تثقل ميزانه وتكفر عنه سيئاته إن كان من شيء هو كان صغير فممكن يكون يعني السن ال- المكلف فيه يكون قليل فنجتهد في ان احنا نعمل له حاجه ممكن نعمل له عمره آه، ممكن اذا كان هو قد بلغ يعني آه، نعمل له عمره او آه، يحج عنه كل الحاجات دي ان شاء الله باذن الله تعالى تكون سبب اذا كان ثمة شيء انها تزول عنه ان شاء الله فابشري و- واحتسبي عند الله عز وجل هذا ان شاء الله يكون قد سبقك الى الجنه باذن الله تعالى. ال- الوقفات قلنا عمل عمل السر الوقفه الاساس بقى 25 سنة وانتوا رايحين ت- تقضوا اجازة يعني هي مفيش خالص مفي... اه هي بتقول كل شوية احنا هموت انا هموت انا هموت بس هي عادي هي طالعة معاك في العربية و... وورا وماسكة بنتها ويعني مفيش اي مهيئة ما نفسها يدل ان هي هتموت ان دلوقتي هيحصل كذا وانتوا بتقضوا وبتنزلوا ريست وبتاع مفيش اي حاجه بتقول ان انا هموت الكلام بتاع الناس اللي هو قبلها ب 40 يوم هيحس وحي مش عارف ايه وهيحس ب- بطلع الروح منه وهيحس رجله تنمل وتعمل الكلام ده كله كلام ما- مفيش اساس منه طبعا القصه فين بقى في مو- موضوع موت الفجاه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول ان من اقتراب الساعه موت الفجاه انا عايزك توصل لي الاحساس ده
بسم الله. يعني الآية بتحضرني في الموقف ده إنه لقول فصل وما هو بالهزل يعني الموضوع بجد الموضوع حياتك دي مسؤولية يعني انت ان انت تموت كده بسهولة كده او تموت تضيع نفسك او تموت في اي حاجة موضوع كبير موضوع ما- يعني لو مثلا مديرك في الشركة ادالك حاجة وقالك حافظ عليها خليها معاك وحافظ عليها فما بال لله مثلا ربنا سبحانه وتعالى مدينك روحك او حياتك دي مسؤوليه مسؤوليه بين ايديك حرام تضيعها حرام تموت موته مش كده يعني ايه اللي مستاهل في الدنيا ان انت تعمله عشان تموت موته غلط يعني هي دي اكتر احساس انا حاسس انا حسيت ان أنا- دي مسؤوليه كبيره جدا انا خبر يعني م- زوجتي قدامي بت... مش عارف اعمل لها مفيش مش قادر اساعدها مفيش كلمه اعرف اقولها لها ولا حاجه اقدر اعملها لها هي يعني احمد انت حسيت انها اتسحبت من بين ايديك يعني يعني احساس يعني زي ما حضرتك انت ماشي مع زوجتك وفجاه لقيتها راحت سابتك ومشيت ومن غير ولا كلمه احساس يعني يعني يعني صعب جدا ان انت تحس مش يعني ما فيش حتى ما فيش ما فيش كلمه سابتك ومشيت خلاص مش هتشوفها تاني فالمسؤوليه في كده ان انت تحس ان ان حياتك ايه كده كلنا هنموت ب- في في زي الدنيا عامله زي الكراسي الموسيقيه فجاه كده مش هتلاقي كرسي وراء يعني هتحس ان انت في الهواء فلازم تبقى مستعد ولازم تبقى مستشعر ان انت في اي لحظه فعلا الموت فجاه بجد الموضوع مش هزل ربنا سبحانه وتعالى قال كده في القرآن فالموضوع فعلا بجد الموضوع محتاج ان انت تبقى في- يعني واخد بالك في كل لحظة انشغلنا بالد... يعني كل واحد بينشغل بالدنيا كل حاجة بس ابقى مركز زي ما هي كانت بتعمل اعمال ابقى م- عندي رصيد عند ربنا سبحانه وتعالى ابقى واخد بالي ان البو- اذا اصبحت فلا تنتظر المساء
اكيد اكبر وعد في حياتك انت مش محتاج ان انت لا تسمع فلان ولا اكبر وع- المشهد ده اظن عمره في ح- في حياتك ما هتنساه احكي لي عن مريم يعني زي كنت بقول لحضرتك ان سبحان الله مريم بالنسبه لموضوع الايات من اول لما احنا الايات ولدت كنا بن- بنبعت رساله للاخوه وكده يعني فكنت قلت انا وزوجتي كنا كتبنا ايه ر- رزقني الله بمولود وبين قوسين واني سميتها مريم واسال الله بين قوسين ان يعيذها وذريتها من الشيطان الرجيم فالايات كانت الاخوه ترد عليا اسال الله ان يتقبلها قبولا حسنا وان ينبتها نباتا حسنا فكنت حاسس ان الاسم فعلا ليه يعني ليه مؤثرات وليه قبول والدعاء فعلا ربنا سبحانه وتعالى لعل ربنا سبحانه وتعالى حفظها بالاداء الاخوه دعيتها في الوقت ده وبعد انت ال قلت لي ان انت حسيت ان البنت الطبيعي يعني حسبها المتصور حضرتك كده بواحد زائد واحد بيساوي اتنين حتى بنت عندها اربع شهور هي اول واحده هتكون خلاص خلصت يعني دي بحساباتنا احنا ف حسيت ان ربنا فعلا اعاذها ومن ال من ال من ده يمكن بصالح الدعاء سبحان الله نعم وبع... وبرضو اخ كان بعت لي رساله تاني يوم بقى... تاني يوم بقى الاخوه احنا ما... يعني لا قلع 200 واحد مثلا عايزين نردها عايزين نكفل مريم نخلي بالنا منها ن- نردها عشان ما كانت حد مش حد يردها فبعت لي رساله بيقول لي وما لا... وما كنت لديهم اذ يلقون يلقون أقلامهم.
اقلامهم ايهم يكفل مريم فبرضو تحس ان الايه مطابقه ليها في الف... في الوصف ده سبحان الله الاخت ام احمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم آه، شيخ هاني أنا كنت سؤال حضرتك بتتكلم إن نقاء القلوب آه، سبب من أسباب دخول الجنة نعم آه، أنا ما بشوفش من حد بس في واحدة يعني هي قريبتي نعم هي حماتي يعني مم.
يعني أنا بعملها كويس جدا الحمد لله بفضل الله وبتقي الله فيها نعم.
آه، ودايما بتسيء معاملتي يعني فاهمني بقلة ذوق يعني أسلوبها مش حلو فأنا غصب عني ما بقدرش انسى اللي بتعمله بس بعملها كويس وبرد الوحش اللي بتعمله برده بالخير فهل ده يعني وزر عليا ان انا مش قادره انقص قلبي- يعني قلبي من ناحيتها شوفي انا عايز المعنى ده احنا لسه كنا بنقوله في قصه الاخت انجي دي ان هي بتقول كل الناس تعاملي معهم بالنفسيه دي كل الناس مني في حل يعني يعني انا مسامحه اللي اذاني اللي تجنى عليا انا قلت انت بتعاملي رب انا عارف ان انت المساله مش سهله ما احنا لسه بنقول يا جماعه ده اعظم الاعمال عند ربنا سبحانه وتعالى انت لو محتسبه ان انت بجد انا هطهر قلبي ويمكن هدعي لها اللي هي تسيء الي هرد الاساءه بالاحسان ادفع بالتي هي احسن السيئه فاذا الذي بينك وبينه عداوه هي مش طايقاكي وانت مش طايقاها فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم عشان تبقي عاليه قوي كده عند ربنا سبحانه وتعالى هو ده يمكن ده اكبر عمل تعمليه افضل من اي شيء اخر تتصوريه من صلاه من قراءه من كذا من كذا من اعمال صالحه يمكن اعظم عمل تلقي الله عز وجل به ان انت تبقي طاهره القلب ممن يؤذيكي انا مش عايزك تحطي الكلام ده ولا تكرريه عشان في حاجه اسمها غيبه القلب غيبة القلب ان انا اقعد من جوايا شايل من واحد واقعد اقول يعمل فيا ويسوي وي- الكلام ده شيلي الكلام ده من كله من قلبك واعفو يعفو الله عز وجل عنك ام نور السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
اتفضلي انا بعزي الاستاذ واقول ربنا يصبره لان انا من حوالي خمس شهور مريت بنفس الظروف دي بالظبط في وفاه جوزي الله يرحمه الله يرحمه ورحمه الله وسهلا.
كان على الطريق برضو بيعدي الطريق ومعاه ابنه الصغير اربع سنين نعم.
وخد خبطة تقريبا كلها تقريبا فدى ابنه واحدة ست خبطته بالعربية فالمهم دخل العناية المركزة ما كملش أربع ساعات على الساعة ستة الصبح كده كان ربنا يعني سر طلع ف- فضلت قاعدة جنبه في المستشفى لوحدي من الساعة ستة الصبح لحداشر ومحدش قال لي حاجة لحد ما جالي من بره الخبر ان في حاجة حصلت في المستشفى فكان صبر ربنا كله نازل عليا فالمهم اتأخر برضو الغسل والكلام ده ده كله لحد بعد صلاة العصر بس كمية الناس وكمية ال- اللي حضروا الجنازة يعني الكلام كل اللي الأستاذ حكاه دلوقتي يعني عرفني إن جوزي في مكانة كويسة وأنا انبسطت دلوقتي لما سمعت عشان أنا كنت يعني محتارة إيه ده كله العربية برضو ما كانتش عربية موتى إيه إيه كان كأنه فعلا زفة بالظبط الطريق كان واقف في المستشفى مستشفى في الدقي سبحان أو الله في المهندسين لحد السيدة زينب مقابر السيدة عائشة يعني الطريق واقف وكل اللي يعدي هو مين اللي معدي دي جنازة مين هو مين اللي توفى ايه اللي موقف المرور ده كده بس يعني واحد صاحبه برضو اخ كده شيخ كان هو موصيه يقول له انت اللي هتفك عليا في القبر فالجنازة معدية ولسه كانوا بيصلوا عليه في جامع الخلواتي ف- فصاحبه سمع من حد ان انت مش هت... ما رحتش تعزي الحق صلاة وليد عطية في الخلواتي قال له ازاي هو ده الانسان اللي كان موصينه يفك عليه في القبر سبحان الله نزل وساب زوجته في العربية وجري وصلى وهو اللي فك عليه و... يعني حصلت له برضو كل حاجة كده كويسة التأخير اللي حصل في المستشفى عشان أمر النيابة يطلع آه، إذن الدفن يطلع و- ولحد من الساعة ستة الصبح لحد بعد صلاة العصر الجنازة مهيبة مهيبة كأن واحد يعني فعلا كده مش مش طبيعي وإن فعلا ربنا كاتب له مكانة مش طبيعية ابشري ابشري ان شاء الله يعني اه أنا مبسوطة هو والله أبش- ابشري ان شاء الله ان يكون كل اللي قلتيه ده من المبشرات ونسال الله تعالى ان تكون دي من علامات حسن الخاتمه وانه ربنا سبحانه وتعالى يكون يعني ابدله اهلا خيرا من اهله ودارا خيرا من داره ابشري ان شاء الله تعالى يعني انت خليت الناس تتفاعل معانا و- واكيد كل ده في ميزان ميزانها ان شاء الله تعالى الاخ صبري السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الاخت صابرين معك السلام عليكم عليكم السلام اتفضلي بصراحة يعني أنا بعزي الأخ طبعا في أخت في زوجته وربنا يصبره وإحنا كمان ربنا يصبرنا لأن أنا أخويا ميت في 17 رمضان سبحان الله كان بره يعني لو هقول لحضرتك سبحان الله يعني اللي بيموت بره بيقعد أسبوع واتنين وشهر أنا أخويا في ثلاث أيام كان هنا بقدرة ربنا سبحان الله يعني جه الساعة 6 الصبح واندفن لو أقول لحضرتك مشهد يعني بسم الله ما شاء الله ربنا يكتبه لنا كلنا بحق ربنا يعني سبحان الله سبحان الله إيه، قبل ما يندفن كمان اتعمل له عمرتين يعني سبحان الله اتعمل له عمرتين راحوا له قبل ما يندفن سبحان دعوات الناس كلها ليه إيه، سبحان الله يعني
يا رب.
يعني بتمنى ان ربنا يعني يكتبها لي زيه آمين ربنا يصبر قلوبنا آمين.
دعوات كل آمين.
كل ام بتلت يعني آمين آمين أسأل الله تبارك وتعالى أن ينزل على على هذه القلوب السكينة يمكن يمكن أخ أحمد برضو أوصاني لأم زوجته إن إحنا ندعي لها وندعي بقى الموتى المسلمين ونسأل الله تعالى لهم الصبر ونسأل نسأل الله عز وجل أن يثبت هذه القلوب وأن ينزل عليها السكينة وأسأل الله تبارك وتعالى لموتى المسلمين أن أن يعلي درجتهم ويغفر لهم ويكفر عنهم ويتجاوز عن سيئاتهم ويبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهليهم أم، لو أكيد إحنا يعني عايشين في جو معين كده لعل إنجي يعني تركته وتركت إلى اللحظة اللي إحنا فيها دي تركت معاني إيمانية عالية أوي أم، لو أنت عايز أه، تق- تقول كلمتين عن إنجيل وإحنا عايزين نوصل للناس من خلالها رسالة ووصية لو تتصور دلوقتي إن إنجي هتطلع من القبر وهتقول كلمة واحدة تقولها لبنات المسلمين وتقولها لأهلها وتقولها لك أنت انت كنت بتقول لي انا نفسي اشوفها في رؤيا واسال الله تعالى ان ربنا يمن عليك ببشاره ساره وتبقى من عاج البشرى المؤمن ان ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك برؤيه صالحه تراها ان شاء الله فيها في خير حال لو حت من خلال ال- اللي انت عشته ده عايز توجه منها من خلالها وصيه تقول ايه
لل- للناس يعني للناس عموما وللبنات بشكل خاص يعني اللي, اللي وصلت له ده او اللي هي فيه زي ما احنا قلنا هو زي ما حضرتك قلت هي مش مش ق- يعني موضوع قلبي والموضوع ان هي كانت ماشيه في السكه دي صح زي ما قلت لحضرتك كان في آه، واحد قريبنا كان بيقول آه، طول عمره يقعد يقول لوالدي يعني بقى احمد ماشي في سكه غلط وبلاش السكه دي وراجل محترم جدا وراجل ذو منصب وبحبه جدا وجه الجنازه وكل حاجه ومحترم جدا بس آه، آه، طول عمره يعني حاسس ان احنا ماشيين سكه غلط وبلاش السكه دي وكده عليا انا وزوجتي يعني بعد ما تزوجت فبعد ال- الجنازه تاني يوم بيكلم والدي قال له انا اسف جدا يعني انبهر طبعا من الجنازه وانبهر من اللي حصل وجيت دفنه وراجل خدوم جدا قال له انا ال- باللفظ كده قال له العيال دي شكلها هي اللي على حق سبحان الله لك الحمد ف- يعني هي الإمام دي أحمد كان بيقول آية ما بيننا وبينهم يوم الجنائز آه.
الواحد يعني الس- خلونا ن- ناخد الفصل ده و- ونعود إن شاء الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت كنت بتقول قبل الفصل يا أحمد أنه ال- هذا الرجل كأنه ال- الرسالة كانت واضحة إنجي فهمها صح وهي دي السكة عشان النهاردة في زمن الفتن اللي احنا عايشين فيه ده اللي بيشكك فيه في كل شيء و... والناس ما بقتش عارفة الحق من باطل وهم دول صح ولا دول كذا ال- الرسالة كانت واضحة جدا رسالة يمكن احنا محتاجين احنا نتثبت منها يعني احنا اللي ناخد من من درس زوجتك ده رسالة الثبات الثبات على الثوابت هي هي إنسانة ملتزمة التزام ممكن في الشكل عادي هي فتاة ملتزمة منتقبة ب... عندها الأساسيات اللي هي العادية في نفس الوقت محافظة جدا على أمر قلبها حسنة الخلق الرسالة دي هي بتقول هو ده اللي احنا محتاجينه مش محتاجين أكتر من كده آه، قول لي كان م- م- ايه من المبشرات اللي حصلت بعد ال- الوفاة زي ما الراجل ده كان قال لي انا ندمان على اللي انا كنت بقوله عليهم وهي دي السكه وهو ده الطريق و- وهو قال لي يعني انت على صغر سن على صغر سنك ده بس اتعلمنا حاجات من من الموقف ده وكده وبفضل الله حماية التحى واخت زوجتي انتخبت فما بقى- قال لي انا خلاص اي حاجه كانت بتقول عليها انجي هسمع كلامها يعني هي يعني هي دي الرساله ان هي يعني لو اي واحده كانت انجي بتنصح في حاجه من قرايبها من صحابها يعني اديكوا شفتوا هي ماتت ازاي لو عايزين تموتوا زيها يعني هي دي الطريقه وهو ده الطريق وهو ده زي ما حضرتك قلت ده التثبت تثبتنا ان هي دي الموتة الصحيحه ان شاء الله يعني سبحان الله هي موضوع ال- نقاب اختها ده حكوا لي انه ان هي كانت جابت جابت لها نقاب وقالت لها يعني في اليوم اللي تحبي ان انت تلبسيه فيه تبقي تلبسيه فيكون تاني يوم تاني يوم مباشرة ويمكن لعل لعل ده تحديدا ابلغ رد على موضوع الساعة والحرب المقامة على العفيفات يمكن ده أف- افضل شيء ممكن نرد بيه هي دي السكة عايز يعني تراوغ او ح- لسه هنخادع او لسه هنفكر فيها بشكل مختلف السكة كده وربنا بعت لنا الآيات دي والرسائل دي علشان نثبت على هذا الطريق علشان نعرف منين نمشيها وازاي نمشيها المعنى زي ما اتفقنا الحكاية كانت حكاية قلب حكاية أخت فهمت الطريق صح حكاية أخت كانت مهتمة بأثر العمل مش بالعمل فهماها فهمة إن ربنا لا ينظر إلى صورتها ولا إلى هيئتها إنما ينظر إلى قلبها فتعبدته بالقلب ده ولعلها كانت صافية قوي في التعلق بيه سبحانه وتعالى ومن صفى صفي له اللي بيبقى كده مع ربنا سبحانه وتعالى اللي بيتعامل مع ربنا بالإخلاص ده هو ده نهايته هي دي ختمته هي دي المبشرات اللي ربنا بعتها لنا علشان نفهمها صح احنا كلنا قاعدين بنراجع حساباتنا قاعدين نقول المسألة مش كده كتير م- جات لي رسائل بعد وفاتها الناس مش فاهماها قاعدة بتقول يعني الواحد يعمل ايه يبطل كذا يبطل كذا يبطل كذا قلت لا انت مش هتبقي انجي لكن انت ربنا مديكي شيء الشيء ده تعبدي ربنا بيه بس صح اللي ربنا فتح عليه في باب خير من من اي ابواب الخير في علم في دعوه في, في اصلاح ذات بين في اي باب من ابواب الخيرات امشي وكمل بس تحسس قلبك حط ايدك على قلبك وشوف انت بجد شغال لمين انت بجد العمل ده بتعمليه لمين لنفسك ولا بتعمليه لرب العالمين هي ادتنا الوصيه أوصتنا خيرا بالله أوصتنا خيرا بقلوبنا أوصتنا خيرا بعمل سر نلقى الله عز وجل به أوصتنا خيرا بإصلاح أحوالنا مع ربنا كان الحسن البصري يقول داووا قلوبكم فإن حاجة الله إلى عباده ربنا يريد منك إيه يريد منك إيه فإن حاجة الله إلى عباده صلاح قلوبهم من هنا هنبتدي على مدى الحلقات القادمة إن شاء الله نبتدي نتكلم على قلب قلب ونبتدي من القلب القاسي علشان نشوف قلوبنا دي توصل للمعاني اللي بلغتها الأخت دي إزاي نعمل إيه علشان يبقى فيها صلاح لقلوبنا الوصية العملية على حلقة النهاردة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه عايزين قلوبنا تمشيها صح عايزين الوصية نحاسب شوية في كلامنا نقلل شوية من الكلام اللي ممكن يسبب زيغ القلب فأسأل الله تبارك وتعالى أن تكون هذه الحلقة في ميزان هذه الأخت الصالحة نحسبها كذلك ولا نزكي على الله أحدا وأن احنا نكون قدرنا نعمل أقل ما يكون ويبقى لعله يكون إن شاء الله عز وجل ندخره عند رب العالمين ونكون وفيناها أقل شيء حق عليه حق لها علينا لأنها امرأة نحسبها من الصالحات جزاك الله خيرا يا أحمد وأسأل الله تعالى أن يربط على قلبك وأسأل الله تعالى أن يقر عينك بمريم سبحانه وتعالى ف جزاك الله خيرا على الشرف انك تكون معانا باذن الله تعالى وان شاء الله نتقابل في في لقاءات قادمه باذن الله تعالى وتبقى بقى تحكي لنا عن مريم وكيف صارت بإذن الله تعالى لتكون أكثر صلاحا من أمها إن شاء الله أسأل الله تبارك وتعالى أن يختم لنا جميعا بخاتمة السعادة كما ختمت لهذه الأخت وأسأله جل وعلا أن يتقبل منا إنه هو السميع العليم وأن يتوب علينا إنه هو التواب الرحيم فستذكرون فستذكرون ما قلت لكم وأفوض أمري إلى الله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم